بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين الطريق لعلاج الكآبة الحقيقة عندنا الموضوع ده منتشر جدا لما ربنا يسوع بيقول أنا هو الطريق حط جنبها أي مشكلة يبقى برضه هو الطريق للحل يعني كقاعدة كلمة أنا هو الطريق طبعا هو يقصد طريق السم لكن كمان هو طريق الراحة أو طريق الحياة الأفضل وبالتالي حيران يبقى المسيح هو الطريق كئيب يبقى المسيح هو الطريق فاشل يبقى المسيح هو الطريق فتقدر تحطها في كل حاجة إنما من أكتر الحاجات المنتشرة جدا اليومين دول أنا مش عايز أقول الاكتئاب كمرض لكن خلينا نقول الكآبة كعرض ما حدش ما عندوش منها الكآبة اتقالت حتى على القديسين الكبار بولس قال مكتئبين في كل شيء كأنه عايش في القرن الواحد والعشرين قال مكتئبين في كل شيء فإذا القصة دي منتشرة جدا في كل العصور وقد تكون بتزيد لدرجة سميت حديثا انفلونزا السايكاتري يعني ايه بقت يعني زي دور البرد اللي ماشي في كل حتة يعني في الأمراض النفسية بقوا يسموها الانفلونزا يعني ما بقتش حاجة غريبة أبدا أن أي حد يعدي عليه دور اكتئاب بشكل أو بآخر وكل الناس بتعدي عليه إنما في ناس بتطول فيه وفي ناس بتستسلم ليه احنا عاوزين نشوف ربنا بيتعامل معاه ازاي كيف يكون المسيح طريق للخروج من الإحساس بالكآبة اللي له أشكال كتير قوي أطمنكم برضو أن القصة دي ما بقتش مرتبطة مثلا بالظروف الضيقة يعني واحد فقير قوي فاكتئب واحد مش لاقي شغل خالص فاكتئب لا كانت زمان كده دلوقتي ملهاش علاقة وأطمنكم برضو أنه أغلب الأنبياء إن لم يكن كلهم عدوا على هذه الأدوار عد عليهم دور كآبة كل الكبار المشهورين داود النبي بولس الرسول إيليا زي ما هنشوف دلوقتي يونان النبي ناس كتار هنقرا النص الأول وهنحلله عشان نشوف ازاي ربنا يكون الحل للخروج من الكآبة النص ده في ملوك الأول 19 هي قصة مشهورة بس لازم نقراها عشان نراجع تفصيلاتها ونتعلم منها ازاي الواحد او ازاي بربنا نغلب اي حرب كآبة وأخبر أخاب إيزابل بكل ما عمل إيليا وكيف أنه قتل جميع الأنبياء بالسيف ملوك الأول 19 فأرسلت إيزابل رسولا إلى إيليا تقول هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه وأتى إلى بئر سبع التي ليهوذا وترك غلامه هناك ثم ثار في البرية مسيرة يوم حتى وأتى وجلس حتى أتى وجلس تحت رتمة وطلب الموت لنفسه وقال قد كفى الآن يا رب خذ نفسي لأنني لست خيرا من أبائي واضطجع ونام تحت الرتم وإذا بملاك قد مسه وقال قم وكل ملاك جميل أوي قم وكل فتطلع وإذا كعكة رطف وكوز ماء عند رأسه فأكل وشرب ثم رجع فاضطجع ثم عاد ملاك الرب ثانية فمسه وقال قم وكل لأن المسافة كثيرة عليك فقام وأكل وشرب وصار بقوة تلك الأكل أربعين نهارا وأربعين ليلة إلى جبل الله حريب ودخل هناك المغارة وبات فيها وكان كلام الرب إلي يقول ما لك ها هنا يا إلي فقال قد غرت غيرة للرب إله الجنود لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها فقال أخرج وقف على الجبل أمام الرب وإذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب ولم يكن الرب في الريح وبعد الريح زلزال ولم يكن الرب في الزلزال وبعد الزلزال نار ولم يكن الرب في النار وبعد النار صوت منخفض خفيف فلما سمع إيليا لف وجهه بردائه وخرج ووقف في باب المغارة وإذا بصوت إليه يقول ما لك هنا يا إيليا فقال غرت غيرة للرب إلى الجنود لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها فقال له الرب اذهب راجعا في طريقك إلى برية دمشق وادخل وامسح حزائيل ملكا على أرام وامسح ياهو بن نمشي ملكا على إسرائيل وامسح أليشع بن شفاط من آبل محولة نبيا عوضا عنك فالذي ينجو من سيف حزائيل يقتل ياهو والذي ينجو من سيف ياهو يقتل إليشع وقد أبقيت في إسرائيل سبعة آلاف كل الركب التي لم تكسو للبعل وكل فم لم يقبله أحكي الحكاية إيليا قبلها بإصحاح كان أشهر إصحاح في حياة إيليا اللي وقف موقف رائع جدا لأنه كان قبلها قفل السما ثلاث سنين ونص مفيش مطر وأخاب عمال يدور عليه وأخيرا اتقابله وقال له أنت سبب الكرب بتاعنا قال له أنت مكدر إسرائيل مش أنا قال له أنت قافل السماء قال له ما عشان عمايلك وعمايل بيتك لأن هو أخاب علم اليهود عبادة الأوثان فقال له خلاص ربنا هيفكها بس ليا طلب اجمع لي أنبياء البعل لأنه أنا عاوز أقابلهم في مواجهة قدام كل الشعب كان ساعتها إيزابل دي أبوها كاهن أوثان بتأكل 800 واحد من كهنة الأوثان على ميدتها كل يوم فهي مسؤولة عن عبادة الأوثان مرات أخاب فطبعا تحدي فظيع فكان إيليا مطلوب القبض عليه لأن ده الوحيد بتاع ربنا فحصلت المواجهة الشعبية الضخمة دي إيليا في جنب وكل ال 850 واحد دول في جنب وقالوا احنا هنعمل كل واحد مذبح وهنحط ذبيحة اللي إلهه ينزل نار من السماء تاكل يبقى ربنا هو الحق فضلوا طبعا بتوع الأوثان طول اليوم يرقصوا ويصوتوا ويعملوا الحركات دي مفيش حاجة إيليا بقى صلى ونزلت نار كلت الذبيحة وكان يوم انتصار لربنا على عالم الأوثان إيزابل بقى اتغاظت جدا فبعتت تاني يوم لإيليا تقول له أنا هموتك زي ما أنبياء البعل ماتوا كنا نتوقع إن واحد زي إيليا طبعا ما تفرقش معاه شوية الكلام الفاضي ده بعد اللي عمله ربنا معاه يبدو انه كانت شد قوي نفسيا في اليوم اللي قبله اللقاء ده لقاء ضخم جدا مواجهه صعبه قوي والفترة اللي قبلها كان في دايما شد وجذب وخدمة كتيرة قوي يجوز كان بينام قليل بياكل قليل بعض الآباء فسروها انه الشيطان يضرب الواحد ضربة بعد ما يعمل إنجاز كبير قوي فلأن إيليا انتصر انتصار ضخم جدا وقع وقعة جامدة وفوجئنا بيه مش إيليا خالص اللي أنا عارفه اكتئب وقال له يا رب خدني والدنيا خربت ومفيش حد عارفك والحكايه باظت وما عادش حد بيقول ربنا وهدموا مذابحك وهو لسه عامل مذبح قبلها بكام يوم وقتلوا انبيائك وبقيت انا وحدي وهم يطلبون نفسي فخد نفسي وانا لست خيرا من ابائي هطلع احسن من ابونا ابراهيم واسحاق وموسى وداود ما كلهم مشوا خلينا امشي وخلاص طبعا دي حاله اكتئاب زي الكتاب يعني واحد دخل في كآبة فعلا وغير مسببة خلي بالكم أحيانا الكآبة تكون غير مسببة يعني إيه منطقيا ده راجل في قمة إنجازاته يعني في المرحلة دي يعتبر إيليا جلس في عرش النهضة الروحية لأنه كسر يعني شوكة إيزابيل دي وكسر الوثنية ورجع الشعب يقول الشعب كله هتف بمئات الألوف الرب هو الله بعد فترة سنين من الوثنية لكن هو ده اللي بيحصل معانا احيانا نتيجة stresses كتيرة قوي نتيجة انجازات فاكرينها تتصاعد فجأة اتكسرت وابتدت تنزل بدل ما تفضل يعني طالعة لفوق نتيجة ضغط عصبي نتيجة ارهاق شديد ان الواحد فجأة يجيله احساس كده مفيش حاجة ليها طعم انا خسران كل حاجة ضلمت ملياش نفس آآ آآ ويلجأ الى النوم زي ما خدتوا بالكم كده حتى الملاك مش فارق معاه يجي له ملاك يسيبه ويدخل ينام اذا بداية كده ايليا كان تعبان جسديا ومنهك عاطفيا وانهار تحت تهديد يعني مجرد تهديد صغير جاب يعني راسه الارض بالرغم ان قبل كده اخاب هدده كتير ما كانش بيتهز عشان كده اتقال في رسالة يعقوب يعقوب في صح خمسة قال كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا بيعتبروا البقباء أنه لما يعقوب قال الكلمة دي كان يقصد أن إيليا الجبار ده اللي كان يقفل السماء بكلمة ما تنزلش مطرة ده راجل عادي وكان تحت آلام مثلنا يعني إيه اكتئاب زي ما بنكتئب ضعف زي ما بنضعف اتمنى الموت في يوم زي ما بيحصل لنا فإذا مع جبروته ده كله ما تنسوش أنه ده جبروت الصلاة إنما هو كإنسان إنسان عادي إحنا بيحصل لنا ظروف زي كده أحيانا بسبب أو بدون سبب الدنيا كده هتقفل في وشنا ويبقى الواحد كده مش طايق حاجة ومفيش حاجة ليها طعم وحتى الصلاة ملوش نفس يصلي ده نبي خلي بالكوا شغلته الصلاة ده متوحد ده حياته الصوم والصلاة زي يوحنا المعمدان في العهد الجديد فده لو بطل أي حاجة ما يعرفش يبطل صوم وصلاة دلوقتي بطل صوم وصلاة تلاحظوا بقى ايه مع الكآبة الواحد بيبقى أي حاجة طبيعية مش قادر يعملها وأي حاجة يبدو فيها حل برضه مش قادر يعملها بنفسه لأن الحل البديهي إنه يصلي برضه ملحوظة تانية إن مشاعرنا دي ما هو الكآبة دي مشاعر دايما سببها أفكار قبل المشاعر بيبقى في جوه في أفكار ولو عاوز تخلص من مشاعرك السلبية دي مشاعر الانهزام دي لازم تغير أفكارك اللي وراها لو لاحظتوا دايما مع المشاعر ال negative دي في أفكار negative زي إيه؟ زي مثلا هنلاحظ دلوقتي إن إيليا قال قتلوا أنبياءك وبقيت أنا وحدي الحقيقة الفكرة غلط جايباله كآبة بس هي الفكرة غلط لما بيقول هدموا مذابحك الفكرة غلط انت لسه عامل مذبح والمذبح ده هو اللي اشتغل بينما مذابح الأوثان كلها اتكسرت فالفكرة اللي انت بتقولها الحقيقة مش صح وعلى أساس فكرة غلط انفعلت انفعال غلط فاكتئبت فدايما لما نكتئب أو نتضايق نراجع الأفكار اللي موصلانا للحالة دي الأفكار دي 90% هتطلع مش مظبوطة يبقى دايما الإيموشنز قبلها أفكار عشان كده الكتاب المقدس يعلمنا عاوز تغير نفسك شكلك ما هو الكئيب ده وشه بيبان عليه مش كده غير عقلك تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم عاوز تبتسم عاوز تضحك من قلبك مش هتيجي لوحدها غير لما دماغك تتغير تتظبط لو عرفت تطلع الأفكار السلبية وتحط الأفكار الصح هتلاقي نفسك نفسيتك هديت فوشك ابتسم وتغير وكلامك اتغير أو بمعنى آخر زي ما ربنا يسوع له المجد قال تعرفون الحق والحق يحرركم يعني إيه الكآبة لما تملك الواحد تبقى فعلا زي السجن يعني كتير من الناس لما يقولنا يقول أنا حاسس إن أنا مسجون أنا حاسس إن أنا مخنوق محبوس جوه نفسي ده شعور مشهور لل... للي عنده كآبة مزمنة الحبسة دي السجن ده مش هتطلع منه غير لما تعرف الحقيقة الحقيقة هي المسيح برضه يعني لما تتغير تفكيرك هتلاقي نفسك تفك منك السجن وطلعت بره الأزمة اللي انت فيها دي الأول هنتكلم عن أربع طرق لتغيير التفكير استخدامها ربنا احنا هنرجع للنص ونحلله ربنا عالج إيليا بأربع طرق طبعا ما كان أسهل أن ربنا يقول له في مطرحه إيه إيليا الخيبة اللي انت فيها دي ده كلام ده بقى انا امبارح انصرك على اعدائك وانزل نار من عندي واعمل لك ده كله النهارده تقول هدموا مذابحك وقتلوا انبيائك ده كلام ده احنا ساعات نعمل كده لما يجي لنا حد مهزوم كده نمسكه نعصره انت مالكش حق ابدا في انفعالاتك دي ده الدنيا ماشيه كويس يا اخي يا اخي اشكر ربنا ده غيرك مش طايل وهو يكون على اخره الطريقه دي يعني ممكن تخليه ينتحر لانه الموضوع ما يجيش كده فربنا مش مسكه بهدله وقال له عيب يا إليه تبقى النبي بتاعي وتعمل كده إطلاقا بمنتهى الهدوء تعامل معاه لأنه هو مجروح دلوقتي الشخص اللي مغلوب من فكر أو من مشاعر الكآبة شخص ضعيف في الوقت ده ضعيف ولازم التعامل معاه يبقى بمنتهى الرقة لاحظوا ربنا كان حنين جدا هنا يحصل ايه اول طريقة ركز على الحقيقة مش على مشاعرك انا هقول العناوين وهناخدها واحده واحده دي الطريقه اللي ربنا عالج بيها ايليا عشان يطلعه بره الانهزام اللي جواه ركز على الحقيقه مش على المشاعر اتنين بطل تقارن نفسك بالناس وقف حركة المقارنة المستمرة اللي جواك ثلاثة ما تتحملش اللوم الخاطئ وقف أي لوم أو نقد غلط don't take false blame ما تاخدش الحاجات ال false دي أربعة ما تستسلمش أو ما تبالغش في السلبيات لا تبالغ في نظرتك للسلبيات تعالوا ناخدها واحدة واحدة الأول ركز على الحقيقة مش على مشاعرك يعني إيه focus on the facts ال facts إيه والمشاعر كانت إيه المشاعر واحد مهزوم كأنه فعلا مفيش ولا حاجة عدلة الفاكتس إيه الحقيقة إيه إطلاقا مش كده خالص الحقيقة قبلها بيوم اللي عمل شغل كبير قوي ونجح نجاح مذهل بنعمة ربنا والناس كلها رجعت تقول يا رب وبعد سنين من الصبر حقق كل اللي كان بيحلم فيه فانت لو رجعت لورا شوية هتكتشف ان ربنا مدي كتير وانك عملت كتير والحقيقة بتقول غير خالص اللي انت حاسس بيه لكن انت لو سبت نفسك للمشاعر مش للحقيقة تقع فهنا تلاحظوا ان ايليا كان مركز على مشاعره يعني ايه لسان حاله بيقول ايه انا فاشل انا ضايع انا خايف انا حيران انا لوحدي انا مفيش حد معايا الحقيقه كل اللي بيقوله غلط الحقيقه مش كده ربنا معاك الناس كلها رجعت تحب ربنا وتحبك آه، انت انتصرت ما انهزمتش انت عامل كو- خدمه كويسه قوي فركز على الحقيقه مش على المشاعر تلاحظوا ان ايليا كمان من استسلامه للمشاعر حب ينكد على روحه يعني ايه ساعات الواحد كده ايه يعني مش عارف اقولها ازاي يعني مفيش داعي يعني يقول لك ترك غلامه يعني هو غلام تلميذ بس هو بيعزيه شويه غلامه ده بيجيب له ميه واكل ويحكي معاه وبتاع لا سيبني لوحدي بقى عشان افضل اتحسر على روحي واقول انا لوحدي قال له طب ما كان معاك ايه اللي انا لوحدي طب ما كان معاك ابنك يعني انت اللي قلت له بلاش ساعات الواحد من كتر استسلامه يخنق نفسه زياده ما كل دي استسلام مشاعر ما فيهوش اي منطق الموضوع وبعدين طلب الموت لنفسه قال له كفايه يا رب كفايه ايه يعني ايه اللي كفايه في الموضوع لو فكرت كده تلاحظ انه ده كل حاجه ماشيه كويس يبقى ايليا بيركز على مشاعره انا عاوز اموت انا جبان انا مش مستحمل ده بيسموه التفكير العاطفي يعني هو مش تفكير في الحقيقة هي مشاعر طالعة على كلمات كده عمالة ترن في دماغك ولا كلمة من دول حقيقة وهو ده اللي بيخلي الواحد يدخل في دوامة ساعات يسموها الدوامة ليه لأنك عمال تلف وتدور وتتسحب لتحت لأن الأفكار دي كلها هي مش أفكار منطقية خالص وانت بتركز على الحقيقة افتكر القاعدة اللي بتقول مشاعرنا غالبا غلط مش صح في ناس بتثق في مشاعرها ثقة عمياء دي حقيقة مغلوطة الايموشنز عمرها ما كانت دايما صح لا في كل حاجة على فكرة شاب ينفعل ببنت مثلا مراهق صغير كده ويقول لك مش هتجوز غيرها ودي مش عارف ايه وبتاع. وبعد كده بعد شهرين آه، يبقى مش طايقها ما هو آه، مين قال ان دي مشاعر سليمه المشاعر ما تتبنيش عليها أبدا قرارات فلا تثق كثيرا في مشاعرك كتير قوي مشاعرنا تكذب علينا تكذب علينا فما تمشيش ورا المشاعر وزي المشعور ده ايه يجي واحد مثلا كايه بيقول ايه انا اكيد ربنا زعلان مني ما جاتش في الكتاب كلمة ربنا زعلان من حد يعني الحتة دي ما بتجيش بالطريقة دي خالص يجوز تتقال ربنا زعلان عليك عليك دي جميلة ليه بتحب واحد تبقى زعلان عليه لكن مش زعلان منه بحيث في أي لحظة يرجع بتاخده في الحضن أنت زعلان عليه لأنه مثلا مريض لأنه مله- مبهدل روحه طب أول ما يت- بيحاول يتعدل حتى أنت فرحان بيه فما فيش حتة زعلان منه ده ده شعور يسيطر على الواحد يجي واحد يقول لي أنا ربنا مش طايقني مين قال لك؟ هو ربنا قال لك كده؟ أكيد شعور كاذب بل ده بالعكس ده ربنا فرحان بيك ربنا بيحبك جدا ربنا فرحان انك بتحاول ربنا باصص جدا لمحاولاتك انما هو في شعور كاذب بيقول له انت مكروه من ربنا انت مرفوض عند ربنا انت ما تنفعش انت كل دي مشاعر كاذبه وتيجي مع حرب الكآبة لما الواحد بيغلط ساعات في غلطة معينة يجي له إحساس كاذب إنه فاشل في كل حاجة طب أنت غلطت في دي مال كل حاجة بالموضوع يعني واحد مثلا اتصدم في شغله يقول لك أصل أنا مش نافع في حاجة لا نافع في خدمة ولا نافع في بيتنا ولا نافع في حياة روحية ولا الله إيه علاقة الكلام ده باللي حصل أنت اتخبطت في شغلك خبطة بكرة هتتعدل لكن هنا تلاحظوا ان المشاعر تميل لحاجة اسمها التعميم يعني ايه تتخبط في حاجة تعمم فتلاقي الدنيا ضلمت كلها طب يا ايليا ده انت راجل بتاع ربنا انت لو كملت حياتك صوم وصلاة ما انت متعود حتى لو بطلت خدمة ما هي رسالتك صوم وصلاة ما خسرتش حاجة لكن هنا حصل نوع من التعميم تهديد واحد من ايزابيل لخبط الدنيا كلها من حقك كإنسان انك تغلط وممكن تبقى كمان فاشل في جزء من حياتك بسماح من ربنا لكن ده مش معناه انك وحش او انك فاشل من حقك تغلط كإنسان ربنا مديك الحق ده لما عملك بإرادة عارف انك لازم هتغلط قصة معروفة عند ربنا مش حاجة غريبة ان الانسان يغلط عند ربنا لكن هو فاتح لك باب الصح اغلط وتعدل اغلط وارجع في نفس الوقت لو فشلت في جزء ربنا سمح بدي لكن في انتصارات وانجازات ونجاحات تاني كتير ليه تركز على بس الحاجة الوحشة اللي تضايقك برضو مهم انك عبر عن مشاعرك بس ما تصدقهاش ودي بقى حيلة في علم النفس خطر شوية دي بينهم شعرة لانه دايما في علم النفس يقولوا لو الانسان كتم مشاعره قوي يتخنق اكتر يكتئب اكتر من حقك تشكي لما يجي حد يعيط مثلا ويشكي نسمع له شوية إنما لو صدق اللي هو بيقوله مش هيطلع من اللي هو فيه تاني أنا هسمع لك وأنت بتشكي همك وبتقول الدنيا كلها وحشة وربنا مش بيسمع لي ومحدش بيحبني وبعدين أقول لك معلش استنى محدش بيحبني دي مش صح في ناس كتير قوي بتحبك ربنا مش بيسمع لك دي مش صح تعال نرجعها يبقى عبر لكن ما تثقش عبر عن مشاعرك ربنا اداله فرصة يعبر مالك يا إيليا تخيلوا ربنا يقول لواحد مالك طب انت مش عارف أبا عاوز يقول له مالك طلع ها طلع وكل مرة يطلع الكلمتين اللي بايخين دول يعني كذا مرة تتعاد في النص لو تاخدوا بالكم هما نفس الكلمتين كأنه مش شايف غيرهم وهو اللي بيقوله غلط لكن ربنا يقول له طلع وبعدين يراجع عليه يقول له مش صح مش صح ومرة واثنين وثلاث لغاية ما يعدل له الموازين ويقول له اللي انت بتقوله مش حقيقة انا عارف انك متضايق انا مصدق انك تعبان انا دي دي عارف لكن الاسباب الافكار لا مش صح يبقى اول نقطة مهمة ركز على الحقيقة مش على مشاعرك تاني نقطة ما تقارنش نفسك بالاخرين قال ايه اللي قال يا رب خد نفسي لاني لست خيرا من ابائي طبعا جت ايام في انبياء ما سمعناش اسمهم في انبياء كتير في التاريخ عدوا ما سمعناش اسمهم ودول لهم النصيب في السماء وهكذا في كل جيل في قديسين كتار ما بنسمعش اسمهم هل ايليا كان يقصد هيفرق ايه ما في غير كتير جه ومشي ومحدش عارف عنه حاجة هل كان بيقارن نفسه بدول ولا كان بيقارن نفسه بالاباء الكبار ابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى وداود كل دول قبله لكن يعني ايه لست خيرا من ابائي انت فاكر ان الموت غلبهم وهم دول ماتوا ده احنا النهاردة لما نمشي هنروح حضن ابونا ابراهيم ما بيموتوش الناس دول الناس دول عمرهم ما بيموتوا خلاص دول بتوع ربنا فهنا تلاحظ انه وقع في حتة مقارنة يا ترى بيقارن نفسه بانجازات فحاسس انه مش عامل انجازات زي اللي قبله وده اللي تعبه ولا بنهايات فقال هعمل ايه ما انا زي زي اللي قبلي هتمشي الحكاية وهتنسي ومحدش هيفتكرني اللغة الكئيبة يعني المقارنة عادة مؤذية عادة لما تقع في مقارنة انت بتجرح نفسك بدون داعي لان في واحد ممكن يكون مكتئب ليه لانه ال business بتاعه مش زي ال business بتاع واحد تاني بتاع اخوه بتاع ابن عمه بتاع جاره الحقيقة مفيش داعي خالص للمقارنة انت في ذاتك ناجح انت على قدك كده ناجح وناجح جدا وكسيب وحلو وبيتك حلو ايه الداعي انك تبص حواليك المقارنة تخنق تجيب كآبة بدون داعي لأنك تقعد تقول إيه بس لو أبقى زي فلان كنت أبقى سعيد ده وهم مين قال إنك أنت لو بقيت زي فلان كنت هتبقى مبسوط ومين قال إن فلان ده أساسا مبسوط إحنا مش فيش داعي نعيب في حد لكن أنت ما- مخدوع في نفسك وطريقة التفكير بتاعتك غلط عشان كده احنا عمالين نقول ايه حاسب من طريقة التفكير هي دي اللي بتجيب الكآبة وهي دي اللي بتطلع من الكآبة الأول ما تصدقش المشاعر ركز على الحقيقة مش على المشاعر اتنين اهرب من موضوع المقارنة في كورنثوس الثانية عدد إصحاح عشرة معلمنا بولس قال وصية جميل قوي قال لا نج- نجرؤ أن نعد أنفسنا بين قوم من الذين يمدحون أنفسهم ولا أن نقابل أنفسنا بهم بل هم إذ يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم لا يفهمون يعني إيه؟ قال يعني أنا مش من النوع اللي أمشي أقعد أقول أنا خدمت أكتر من فلان ولا فلان إيه العلاقة؟ أنا ربنا مديني وزنة بتاجر بيها ماليش دعوة غيري بيعمل إيه كل واحد له رسالته كل واحد له وزناته مش بالضرورة أكون زي فلان لأن لو وقعت في المقارنة يا هقع في كبرياء يا هقع في كتاب يا أحس إن أنا أحسن من الناس كلها كده ضعت لأن مكرهة الرب كل متشامخ القلب يا هقع في اكتئاب لأني مش عارف أعمل زي اللي الناس بتعمله والاتنين مؤذيين لكن أنا لوحدي كده قصة مع ربنا عارف مديني إيه وعارف مستني مني إيه ملهاش دعوة بحد ثاني ما تقارنش نفسك بالناس لأن كل واحد متميز كل إنسان متميز ما بيتقش على حد تاني ربنا ما بيكررش صور أبدا ربنا دايما بيعمل أحلى حاجة من كل واحد لأنك لو هتحاول تقلد هتدخل في كتاب وهتطلع صورة باهتة ملهاش طعم وملهاش معنى وبعدين المقارنة غالبا بتبقى مغلوطة في ايه انا بقارن الحتة الضعيفة اللي فيا بحتة قوية عند حد طب الحقيقة انت ما قارنتش الحتة القوية اللي فيك بحتة ضعيفة عند ناس فاهمين انا اقصد ايه يعني واحد مثلا مش مش عارف يحفظ يعني واحد ما بيعرفش يحفظ الحان يلاقي بقى شباب ولا ناس حافظين الحان ايه يتعقد لانه منين ما بيقف يسمع وينبسط لكن عمره ما بيعرف يقول طب انت ما عندكش الملكة دي قوي لكن بتحب القراية ومخك شغال خلاص عندك وزن تاني مش عند اخوك ما فيهاش حاجة الحكاية ما توقفكش ومفيش ما يدعو للمقارنة خالص ودي حاجة ما تضايقكش ربنا مدي لده فلان موهبة ومدي ده موهبة تاني واحد ملوش في الكلام لكن مدبر يعني في الإدارة والتدبير يقدر يعمل شغل كتير أوي. إنما في الوعظ والكلام مهما أرى وعرف ما يحبش يتكلم ملوش فيه طب وماله دي وزنة ودي وزنة والكنيسة محتاجة ده ومحتاجة ده ليه تقارن ضعفك بقوة الآخر تقول أنا صوتي وحش وهو صوته حلو طب ما أنت شكلك حلو وهو شكله وحش يعني في حاجات تانية أنت مش واخد بالك منها ثالث نقطة أو في المقارنة كمان بتقلب معانا بفكرة إيه لازم أو المفروض دي مش مصيبة بقى الواحد من جواه في صوت بايخ كده بيقول له يشد الصوت ده ثقيل جدا ومؤذي جدا ومش روحي خالص على فكرة ده مش صوت الروح القدس يعني واحد يجي له صوت ده ما يقول لك اللي زيك كان لازم دلوقتي يبقى يا ابويا على الصوت ده لازم يجيب كآب اللي زيك النهارده كان لازم يبقى عامل فلوس قد كده اللي زيك كان زمانه اتجوز وخلف وعمل اللي زيك كان النهارده يبقى علاقاته شكلها ايه اللي زيك اللي لازم حته لازم يشد المفروض كلمه المفروض ده صوت من جوه وده صوت مؤذي جدا ولا علاقه له بالحقيقه الحقيقه لأن كل واحد بقول لكم له قصة عند ربنا غير التاني فما فيش حتة مفروض ولازم مش موجودة مش موجودة غير في عقلك الباطن المريض حاول توقف الصوت ده لأنه ده اللي بيسموه النقد الذاتي المستمر انك طول الوقت بتقطع في روحك وتقول انا مش نافع انا ما عملتش انا كان المفروض انا اللي زي المفروض انا الصوت ده مؤذي جدا ما يت- يدخلك في الدوامة اكتر ثالث نقطة مهمة في تغيير الفكر don't take false blame أو ما تقبلش النقد المزيف يعني إيه إيليا لام نفسه بعد طول الخدمة دي كلها والإنجازات دي كلها وقال أنا ما عملتش حاجة الحقيقة ده لوم مش حقيقي ده نقد مؤذي انت عملت كتير قوي حتى لو ما فيش نتائج زي ما انت عاوز انت خدمت وانت نبهت الناس وانت التزمت وقلت حق ربنا وانت جاهدت سنين طويلة قوي كون في ثمر ما فيش ثمر مش نهاية يعني مش بتاعتك دي فأحيانا نستسلم للوم الخارجي أو اللوم الداخلي والداخلي أصعب على فكرة لكن أحيانا يبقى في حياتك ربنا كده جايب لك هدية حلوة شخص كل يوم يسمعك كلمتين من النوع بتوع انت مش نافع انت ما عملتش حاجة عدلة اللي زيك كان المفروض فيبقى الصوت من بره طبعا ده صوت مؤذي جدا المفروض يجي لك وقت وتقفل ودانك خلاص ما تقبلش الصوت لان ده عمال يزقك لتحت ما تقبلش اللوم المزيف لانه مش حقيقي مش حقيقي وما تقبلوش من نفسك الصوت ده الناس على فكرة مش بتعرف تساعد بعض وللأسف دي تنطبق على أقرب الناس يعني ممكن يكون الوالدين أو شريك الحياة يكون مع محبته الشديدة طريقته غلط تماما فدايما يمسك ابنه عشان يبقى أحسن ما يمكن طول الوقت يقول له إيه اللي زيك المفروض هو لما يقول الكلمة دي ألف مرة في حياة هذا الشاب الشاب ده لازم ياخد علاج اكتئاب طول عمره فعلا خلاص دي بقت علمية اللي انا بقوله ده كلام بجد لان اللغة دي معناها ايه كسرت جواه الثقة بالنفس والامان والرضا وكل حاجة حلوة ويفضل طول عمره حاسس انه فاشل لانه محطوط في مقارنة ووهم مع حد غايب مش موجود اسمه لازم اسمه المفروض وهو مش كده وبتتحول بقى جواه يعني بتترسب جواه بدل ما بابا بيقولها بقيت انا بقولها لنفسي طول الوقت المفروض المفروض المفروض فبقى نكد مستمر فحاسب لان اقرب الناس احيانا مش هنقول مش عن حب احيانا عن حب بس طريقه غلط طريقه غلط خالص لانه دايما blaming و false false ليه لانه مش بقدر ظروف اللي قصادي وامكانياته او مش بقولها له بطريقه مشجعه أو مش بقيسه على نفسه بقيسه على غيره كل ده فورس كل واحد فينا عنده إرادة وأنت مش مسؤول عن تصرفات اللي حواليك ولا قراراته أنت مثلا عليك تخدم رد الفعل بتاع الخدمة مش مسؤوليتك الناس اللي هيتوب هيتوب مسؤول عن نفسه انت هتشجع الناس يتوبوا بس التوبة دي قرار شخصي انت بتربي اولادك وتعمل لهم افضل ما عندك إنما في الآخر مسؤولين عن حياتهم ما تلومش نفسك خلاص أنت اديت لهم كل اللي تقدر تديه لهم هم مسؤولين عن نفسهم هتقعد تلوم نفسك على حاجة أنت مش مسؤول عنها ليه آه رابع نقطة ما تبالغش في السلبيات يعني إيه بلاش ال don't exaggerate the negative هنا تلاحظوا أن في تضخيم للمأساة بدون داعي طب انت راجل متوحد طول عمرك عايش وحدك ايه بقيت انا وحدي ايه الجديد في الموضوع يعني فكروا معايا كده بقيت انا وحدي طب ده راجل بقاله 40 سنه في الصحراء لوحده امتى حسيت انك لوحدك لما اكتئبت وطول عمر ربنا معاك وطول عمرك بتقول انا مش لوحدي ربنا معايا دلوقتي ما بقاش ربنا معاك يبقى العتب عن النظر انت بس اللي ملخبط مشاعرك ملخبط انما الحقيقه ربنا ما سبقش وبعدين الوقت ده بالذات انت اكتر وقت مش لوحدك قبلها باصحاح بقول لكم مئات الالاف هتفوا وراء ايليا الرب هو الله يعني ايليا منين ما هيروح هيلاقي طوابير مستنيه يعني تماما عكس الحقيقه هنا في تضخيم للنيجاتيف انت اخترت تبعد وتهرب وبتقول انا لوحدي الحقيقه انت مش لوحدك ناس كتيره بتحبك وناس كتيره لسه مهتميه بيك بس ده شعور خانقك ومستسلم له لو فكر ايليا بدل ما يسمع لمشاعره كان اكتشف ان ايزابيل بتهدد لكن ما تقدرش تعمل حاجه لانها لو تقدر كانت عملت ما هددتش فاهمين انا بقول ايه تعرفين اللي بيهوش ده غالبا ما بيعرفش يعمل حاجه إيزابيل لو تملك إنها تموت إيليا كانت ما استأذنتش منه ما بلغتوش لكن هي النهاردة ما تقدرش عليه بسبب شعبيته ببساطة كده حتى بدون حتى لما نرجع لخطة ربنا بالعقل حتى إيزابيل النهاردة موقفها أضعف جدا بعد ما ال 850 كاهن البعل ماتوا بقت هي اللي لوحدها وبقى إيليا هو اللي مع الناس فالموضوع اتقلب تماما إنما هنا مبالغة القراءة للسلبيات زي واحد يجي له حاجة كده في صحته يقول لك خلاص أنا هموت قريب الناس عندها الحاجات دي بقالها 200 سنة وعايشين بيها ومفيش حاجة إنما هنا استسلام هنا تضخيم للأمور السلبية بدون داعي المبالغة دي على طول طريقة تفكير غلط آه طب العلاج ايه اقف وقيم المشكلة يعني قول بالظبط حدودها ايه لازم تقف وده اللي عمله ربنا على فكرة شوفوا ربنا عمل ايه من ضمن ما عمل ربنا حط له الحقيقة كما هي قال له إلي بالراحة شوية أنا ليا سبعة آلاف ركبة لم تنحني لبعل وفم لم يقبله انت بتقول انا لوحدي انا بقول لك في سبعة آلاف يكفيك العدد ده ولا عاوز اكتر فما تبالغش اقف واعرف بالظبط حدود المشكلة صحيح في سبعين ألف تاني ولا أكتر ما يعرفوش ربنا بس أنت مش لوحدك والحكاية مش وحشة قوي زي ما أنت بتقول كده بص لها صح عشان تشوفها احنا بنوصف حاجة غلط لأننا مستسلمين للمشاعر مش بنقراها صح لو قريتها صح هترتاح مفيش حاجة اسمها أنا عملت حاجة غلط يبقى أنا فاشل لا دي غير دي خالص أنا عملت حاجة غلط ماشي بس ده لا يعني أنا فاشل واضح الفرق التانية دي بتاعة الاكتئاب الأولانية دي ممكن تبقى حقيقة أنا عملت حاجة غلط ده عادي العلاج بقى عشان ترتاحوا تطبيق علاج ربنا الإلي ده الجزء الأخير خلاص فاضل ربع ساعة لمن يحتمل ربنا عمل ايه مع الراجل ده وبيعمل معانا كل ده بس بس اللي اللي يتعامل مع ربنا احنا ساعات بنقفل قوي حتى مع ربنا فما ندلوش فرصه يعالجنا يطلعنا من الدور اللي احنا دخلناه بايدينا ده هقول الاربع نقط وبعدين ناخدهم بالتفصيل الاول اهتم باحتياجاتك الطبيعيه take care of your physical needs اهتم باحتياجاتك الطبيعيه اتنين ادي احباطاتك لربنا حول همك على ربنا ارمي المشكلة على ربنا give your frustrations to God ارميها عليه ثلاثة افهم ربنا من تاني انت محتاج فهم جديد لربنا رؤية جديدة لربنا fresh awareness of God اخر نقطة خلي في اتجاه جديد لحياتك طموح جديد اتجاه جديد جينا new direction for your life الاول اهتم باحتياجاتك الطبيعيه يعني ايه نستغرب قوي في القصه دي والحقيقه قعدت كتير مش فاهمها لغايه ما قريت يعني فيها شويه فاقتنعت بالفكر ايه حكايه ربنا يبعت ملاك بجلاله قدره ماسك رغيف وكوبايه ميه وإليه ياكل وينام ده شغل ملايكه ده يعني ملاك يجي يبشر ملاك يعمل معجزة ملاك يشيل 180 راس مثلا حريب مثلا إنما ملاك زي الفل يجي يأكل وينيم ليه ربنا بيعمل كده الحقيقة هو ده المطلوب في المرحلة دي ساعات يكون الكآبة نتيجة ضغط شديد عصبي ونفسي وجسدي ما نمتش ما كلتش فانت متلخبط عاوز تنام يعني لو نمت كويس يمكن الحكايه تهدى لو كلت كويس يمكن الحكايه تهدى وتلاحظ هو كل ونام ام الملاك صحاه تاني كل ونام تاني يعني حتى مش مره وده راجل ناسك جدا ومتوحد يعني مش بتاع نوم ولا اكل انما المره دي كان العلاج نوم واكل مقصود بيها ايه ارحم نفسك شويه شوية وشوف انت احتياجاتك الطبيعية ايه يجوز محتاج ترفع عن نفسك ماشي يجوز محتاج تاخد اجازة من شغلك ماشي يجوز محتاج تطلع من الخدمة اسبوع او شهر يمكن محتاج انك ت- تلعب رياضة يمكن محتاج اي حاجة فيزيكال لانه احنا بشر والحكاية كلها ملزقة في بعض جسمك مش طالع من روحك وروحك مش طالعة من جسمك يعني ايه ما تقدرش تفصلهم عن بعض ما ينفعش يبقى جسمك تعبان جدا وتبقى في كامل لياقتك الروحية والنفسية لا لا هتبقى مكشر غصب عنك لانك مرهق يبقى ديتها شوية نوم واكل فبداية كده ابتدي من تحت لفوق وفي احتياجاتك الطبيعية توفية طبيعية شوف انت بقى محتاج ايه في البند ده آه وهنا ربنا تلاحظه هو اللي شجعه على كده ده هو اللي بعت الملاك ياكل ويشرب يعني مش مثلا ايليا بياكل ويشرب وحاسس بذنب اطلاقا ده بالعكس ده ربنا اللي شايف ضروري دلوقتي ياكل وينام دي اهم حاجه في المرحله دي آه وطبعا دي مشكلتها يا جماعه بقى ايه لو لو صاحبتها اللوم خلي بالكم يعني مثلا واحد يكون واقع خالص وبعدين يجي ياكل لقمه او يدخل ينام اللا النقح بقى يشتغل وكمان هتنام واخدين بالكم يا يسمعها من بره يا يسمعها من جوه وكمان هتسيب المشكله وتاكل فتبص تلاقوا ايه احنا قلنا لازم توقف اللوم الخارجي اللي عمال يزود الدوامه وينزلك لتحت وقف وقف الكلام ده كله انت محتاج تاكل وتنام كل ونام مفيهاش حاجه تاني نقطه مهمه اشكي ربنا ودي على فكرة احنا برضو مش بنعرف نعملها صح احنا بنعرف نشكي للناس والناس نادرا ما بتعرف تساعد غصب عنهم الناس اولا الناس ليها طاقة تسمع فاللي بيشكي كتير مهما كان اللي قصاده قوي بيجيله وقت يعني هو نفسه بيتعب من الشكوى احنا طاقة ده انا قعدت مع اساتذة الطب النفسي في مرة اكتشفت حاجة ان هما بعد خمس ست حالات اكتئاب ينقوا الزبون بعد كده يعني ايه في في الحالات النفسية حالات تفتح النفس يعني يعني اه حاجة اسمها الهوس وكده ف آه، يدخلوا واحد من اللي يضحكهم ويخفف عنهم تصوروا ما- ما تضحكوش يا جماعة دي كلها ضعفات بشرية بس أنا عاوز أقول لكم إن هم نفسهم كأساتذة بيجي له إحساس إنه من كتر الشكوى والدموع هو نفسه هيتعدي دي طبيعية هيتعب فيبقى يا إما هيوقف العيادة يا إما هيعمل break ال break يعني عشان برضه ما يخسرش الدقايق بتاعة الزبون ندخل واحد من الوش التاني بقى اللي هو عايش في عالم آخر آه، مضحك يعني وعالم جميل طبعا آه، بيعملوا كده صدقوني ده معناه ايه انه ما تنتظرش ان الناس تشيل عنك كتير مش غلط انك تلاقي شخص وقلبه يحبك ويسمع لك انما مش هتلاقي زي ربنا لانه تلاحظوا هو عاد لربنا الكلام ربنا ما قالوش قلتها قبل كده سمعناها غير ما قالش كده يعني قال نفس الجملة لو تلاحظوا خدتوا بالكم من النص قتلوا أنبياءك هدموا مذابحك بقيت أنا وحدي يطلبون نفسي خد نفسي بعد أربعين يوم يسألوا في الجبل مالك عدها له تاني لو واحد مننا كان قال له وبعدين وبعدين ما خلاص بقى إنما ربنا بقى له طويل جدا اسكي وعيد وزيد زي ما انت عاوز ما بيزهقش في الصلاة من حقك انك تشكي تقول له يا رب انا لوحدي مش هيقول لك يا اخي افهم بقى انت مش لوحدك لا لا مش هيقول لك كده هيطبطب عليك للمرة المليون ويقول لك انا معك حبيبي انما لو بني ادم عادي هيطبطب مرة واثنين وعشرة وبعدين هيقول لك افهم بقى يعني هتبص تلاقي انه غصب عنه امكانياته ما تجيبش فحول احباطاتك لربنا على قد ما تقدر بالذات مع واحد زي ايليا كان فيها العلاج الشافي الحته دي لانه قام واكل وشرب وصار بقوه تلك الاكل أربعين نهار وأربعين ليله ودخل المغاره وجاله ربنا يقول له مالك ها هنا قال له غيرت غيره وعاد الحكايه تاني عبر عن مشاعره وربنا سمعه تاني من غير ما يقول له غلط وكفايه وبلاش النغمه دي ابدا سمعه للاخر اتعود تشكي ربنا في ناس بتشكل روحها خلي بالكم دي مؤذية جدا أو تشكل شخص يزق لتحت يعني تيجي تشكل واحد يقول لك ما اصل اللي زيك ما يطلعش منه حاجة عدلة يعني يكمل عليك أو تشكل نفسك تلاقي نفسك بتتحسر بتتحسر وانت بتنزل لتحت لا في فرق بانك قاعد تتحسر وقاعد تصلي في فرق كبير قوي انك بتقول له يا رب انا حاسس ان لوحدي وبين يا عيني انا لوحدي في فرق كبير قوي بين الاتنين لما تكون في وضع صلاة بجد احساس صلاة بترمي على ربنا بترتاح غير خالص واحد يتهيأ له انه في وضع صلاة هو عمال يكلم روحه فيحب يقطع في روحه نمرة اتنين كمان تلاحظوا ان ايليا تقريبا عبر عن كل المتاعب اللي جواه يعني كلامه يقول انا خايف انا يائس انا مذنب انا غضبان انا وحيد انا منزعج آه قول اللي انت عاوزه قول اللي انت عاوزه انا تايه انا حيران انا مش مش ناجح انا ما عملتش حاجه صح قول اللي انت عاوزه لربنا بس جوه الصلاة إلى متى يا رب تنساني كل النسيان قول إلى متى أردد هذه المشورات في قلبي قول هذه الأوجاع في نفسي النهار كل ماشي إلى متى يرتفع عدوي علي ماشي قول انظر واستجب ليه قول زي ما انت عاوز وطول في الصلاة واشكي وابكي واعمل اللي انت عاوزه ثلاثة تلاحظوا ان ربنا ما جاوبش وما قطعهوش عمل حاجة عجيبة قوي ربنا عمل ايه قال اخرج وقف على الجبل طلعه في الهوا قال له تعالى في الهوا شوية أمام الرب وإذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب ولم يكن الرب في الريح وبعد الريح زلزال ولم يكن الرب في الزلزال وبعد الزلزال نار ولم يكن الرب في النار وبعد النار صوت منخفض خفيف فلما سمع إيليا لف وجهه برداء وخرج ووقف في باب المغارة وإذا بصوت إليه يقول ما لك ها هنا يا إيليا وهتتعاد تاني هتتعاد تاني قتلوا أنبياءكم إنما إيه الفرق المرة دي ربنا عاوزك تعرفه من جديد أصلك شكلك مش عارف بدل وقعت في البلاعة دي تبقى أنت مش فاهم ربنا انت غالبا حطيت في نفسك ثقة زيادة وطلبت من نفسك طلبات زيادة ولأنها ما اتحققتش ابتديت تقع وتكتئب افتكرت انك انسان لا تهزم انسان لا يعرف الضعف انسان يقدر على المستحيل انت اصلك مش فاهم تعال افهمك ربنا هو الكبير وربنا ما يتغلبش وربنا عظيم جدا وربنا قوي جدا والحاجة المهمة بقى ان ربنا ده شغال لحسابك مش عليك لان صوته معاك حنين جدا هتلاحظوا بعد السيناريو الاولاني ريح نار زلزال يعني معناها ايه ربنا قوي جدا وبعدين بقى في الكلام البيرسونال صوت منخفض خفيف فاهمين الرسالة يبقى ربنا قوي جدا وقادر جدا وحنين جدا وبيحبك جدا هي دي بقى فكرة جديدة عن ربنا لأنه الواحد مهزوم بيبقى يتهيأله أن ربنا مش حاسس بيه لا حاسس بيه جدا أو بيتهيأله غلط أن ربنا عاجز ما بيعملش حاجة ماله الشر مبرطع في الدنيا وإيزابل لما برطعة وما حدش واقف لها وما حدش قادر يقول لها كلمة لا لا ربنا قادر ربنا قادر جدا وبيتفرج ويقدر كل ده يغيره بهدوء لكن هو لما يجي يتكلم يقول لك في ودانك كده بالراحة كده مالك حبيبي تعبان ليه بس بعد ما تكتشف صورة جديدة عن ربنا تعرف ربنا من تاني كأنه كل خبرة كآبة بنعدي عليها هي اختبار جديد لطعم ربنا اكتشاف جديد لربنا يعني إيليا بعد اليوم ده بقى أقوى من قبل كده بقى أقوى ليه يقرأ حياة إيليا بعد كده بقى قوي جدا لكن لما اتهزم جزئيا وتهزت ثقته وبعدين شاف ربنا بتاع الزلزال والنار والريح وال... وبرضه حنين قوي وبيحايل جدا لقى ربنا حلو قوي وراحت منه حتة بقيت وحدي وحدي ازاي ده الزلزال والنار والريح كل ده معايا فرجعت له تاني الثقة بنفسه ربنا بتاعي كبير ربنا اللي بيحبني يقدر فالموضوع هنا فرق كتير قوي فاحنا بنحتاج الى فهم جديد لربنا ومن هنا يا جماعة ال break اللي بنعمله في الكآبة ال relaxation الاكل والشرب ده في الاول نوم مطلوب وبعدين قلنا ايه بعدها قلنا حاسب حول احباطاتك على ربنا ما تقعدش ايه ت... تعيد وتزيد فيها مع نفسك صلي ثلاثة اكتشف ربنا افهم ربنا زي ما هو راجع صورة ربنا لأنها اتهزت مش مظبطة جواك انت شايف ربنا عاجز أو شايف ربنا مش موجود أو شايف ربنا بيتفرج أو شايف ربنا مش حاسس كل دي أفكار غلط ربنا موجود ربنا قادر ربنا حاسس ربنا بيحبك ربنا هيتدخل في الوقت المناسب الطريقة المناسبة كل ده انت لسه عاوز تفهمه من تاني ما كنتش شايفه وانت محبط قوي وانت واقع قوي وانت غرقان قوي وانت مستسلم لمشاعرك عاوزة إعادة نظر عاوزة نظارة جديدة يا طلع ربنا فعلا حلو طلع كبير يبقى ربنا افتكر إليه فكر إليه بأنه لسه جنبه وبعدين دي بقى تنطبق علينا إزاي محتاجين قوي لما الواحد يتهز كده يدخل قداس يصلي وما يبقاش شايف حد غير ربنا يقعد مع الإنجيل ويقرأ ويبقى عاوز يطلع ربنا اللي بيقول له أنا معاك أنا بحبك أنا أقدر ثلاث كلمات دول مهمين أنا معاك وأنا أقدر وأنا بحبك أه ساعتها لما تحس ان فعلا ربنا بيرد وبيتكلم هتلاقي الدنيا ابتدت تفك آخر نقطة بجد أه ربنا في الآخر قال له ارجع اذهب راجعا في طريقك إنما حصل حاجة نقلة كبيرة جدا في الخدمة ليه؟ إيليا في الخلوة الأربعين يوم اللي مشيهم في الجبل والمغارة اللي دخلها والشو اللي اتفرج عليه من عظمة ربنا خد عليها قرارات غيرت مسار التاريخ كان محتاج يهدى خالص عشان يطلع بقرارات ضخمة خدت اتجاه جديد خالص في حياته قال له إيليا ترجع تمسح حزائيل ملك أرام سوريا لأنه كان تحت إمارته دلوقتي وترجع تمسح ياهو بن نمشي مكان بتاع ملك إسرائيل الوحش وترسم إليشع نبي خلفا لك تلميذ ليك فبقت في مرحلة أخرى لأن إليه لو مشي في الوقت ده الدنيا كانت كلها وقعت مفيش مفيش حد استلم النبوة إليشع ما كانش جه الملوك ما اتظبطتش لأن هو النبي اللي كان بيمسح الملك الملك كان يمسح بزيت الميرون فالدنيا تقف فربنا اداله بصيرة استنارة ايه المطلوب يتعمل يعني ايه عارف يفكر تفكير عملي ايجابي في المشاكل في مشاكل في ناس اعداء لربنا في ناس مع ايزابيل في الاف مؤلفة لسه ضد الحق كويس طيب ما احنا معانا تصرف اذهب راجعا في طريقك وادخل وامسح فلان وفلان وفلان والحكاية خطة محكمة جدا عشان اللي يطلع من ده يقع عند ده ما كانش هيعرف ياخد القرار ده ليه في الأول لأنه مكتئب ولأنه مش شايف غير بقيت وحدي وقتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك بعد أربعين يوم بعد خلوة بعد هدوء بعد مراجعة من هو الله بعد لما فشيت كل الغلب والهم اللي جوايا في ربنا بقيت أعرف أفكر كويس فلقيت الموضوع يتحل 1 2 3 الدنيا تمشي زي الفل ورجع إلي بقوة أعظم يبقى حصل إيه هنا مرحلة اتجاه جديد لحياتك لما تدخل في بلعة اليأس والكآبة دي اطلع منها وقف طيار الايموشنز السلبي اللي عمال يشتغل ده رتب أفكارك صح حط همك في ربنا اعرف انت بتشتغل مع مين ربنا ده كبير قوي وبعدين حدد اللي هتعمله اوعى تطلع منها من غير ما تحدد ال1 2 3 بتوعك لا اطلع بكلام عملي هنتعامل مع المشكلة في مشكلة طب وماله احنا اكبر من المشكلة لان ربنا معانا آه كلمة جميلة قالوها الطريق السريع لهزيمة الاكتئاب انك تتحرر من الجلوس في رثاء النفس ايه رثاء النفس في واحد يقعد يعيد ويزيد بالسنين أصل عمله فيا أصل أنا الظروف أصل ربنا جربني أصل أنا اتضغط عليا أصل ما شبعتش في طفولتي أصل هم ظلموني أصل بيغيروا مني أصل كده مش هنطلع كده مش هنخلص كده هتفضل طول عمرك تحت حتى لو كانت في إعاقة مستمرة وعاها مستديمة لو وقفت عندها مش هتتحرك مش ده اللي هيعالجك اطلع من دي خالص وفكر بطريقة إيجابية إيه المفروض يتعمل بطل تبص على نفسك كتير ارجع بص على الجبل في قوة في الجبل في ريح في زلزال في نار في ربنا الطيب اللي بيقول لك مالك ها هنا حبيبي من امتى انت مش معايا وانا مش معاك امتى سبتك يوم ما كان المطر مقطوع اكلتك لحمة على ايد طائر غراب وبقى نهر كريت شغال لحسابك ولما النهر خلص أرملة صرفة صيدا صرفت عليك بمعجزة يعني انت عايش في معجزات مستمرة تقول ملياش حد ازاي تنسى ده انت عايش يوم بعد يوم معجزة ده انت بالذات مش مفروض تقول بقيت وحدي اكتر واحد دقت معجزات في حياتك اه وانت بتتغير من الكآبة للنصرة للثقة في ربنا والثقة في النفس من الكآبة للفرح الروحي والسلام حاسب من كام فكرة غلط كده بنختم بيهم مش معنى ان اي حد بينقدك اذا تترجم جواك انا وحش بلاش الفكرة دي ارجوك احنا عندنا ترجمة فورية غلط بتحصل اي حد يقولك مثلا معلش انت النهاردة مبهدل شوية تلاقي نفسك اتعكرت يومين انا اصلي وحش انت مش وحش مفيهاش حاجة لما تاخد الكلام على قده واذا كان في محله يجوز مش في محله كمان فاول فكرة تحاسب منها مش كل نقد يتحول الى ترجمة فورية انا وحش انا ضايع انا منفعش انا فاشل تاني فكرة غلط خطيرة لازم كل الناس تحبني كل الوقت مين قال كده مش لازم مش لازم لأنك لو كنت بعد ترضي الناس مش هتبقى عبد للمسيح طبيعي إن في ناس ما يرضوش عليك طبيعي إن يبقى في ناس بينك وبينهم صدام مش لأنك وحش لأن هم عاوزينك على هواهم أو لأن هم سكتهم غلط فما تنزعجش لو في ناس مش راضية عليك طول ما أنت ضميرك مرتاح مع ربنا ما تنزعجش لأن في ناس حساسة لو في أدنى قلق مع أي شخص في محيط الشغل أو العيلة أو الظروف يبقى متنكدين لا بالراحة أنت موقفك إيه راجع وصية ربنا وراجع ضميرك بعد كده صالح نفسك ما تلومش نفسك مش لازم كل الناس ترضى عليك كل الوقت حصل كلاش بينك وبين والدك بس انت على حق لان اللي بيطلبه ده ظلم لاخوك فانت دفعت بأدب حصل زعلة قفشة صالح نفسك ما تكتئبش انت بتحب ابوك وبتدافع عن حق وماله لما مؤقتا يحصل شوية زعلة مش خصام لغاية ما نحل الاشكال مش نهاية الدنيا ما تتنكدش طالما انت مراجع ضميرك وصية ربنا وعارف انك بتتصرف صح ثالث واخر فعلا نقطة مش لازم اكون صح دايما بدون ادنى خطأ الفكرة الغلط الأخيرة اللي بتتعبنا إن دايما بطالب نفسي أكون صح دايما ومن غير ولا غلطة perfectionism لا أنت إنسان طبيعي هتغلط طبيعي هتأثر طبيعي هيبقى فيه أخطاء مش معناه تتدلع وتغلط معناه ما تكتئبش لو غلطت لأنه أنا إنسان لازم أقصر ولازم أغلط طول ما أنا فاكر دي بقدر أنتصر على نفسي لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين